يسر إخوانكم في موقع الإخوان أن يقدموا هذه المادة
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وأعتذر عن التأخير غير المقصود فقد صليت المغرب في مدينة نصر وتحركت لأصل إلى المعاد على العشاء لكن شاء الله أن أتأخر لآخذ نحوا من ساعتين كان من الممكن أن أصل فيهما مثلا إلى السويس أو الإسكندرية أو ربما المنيا أو بالطيارة يبقى السعودية ولكن سبحان الله كتير قوي ساعتين عشان الواحد يصل من مدينة نصر المعاد لكن قدر الله وما شاء فعل الطريق مزدحم ولأول مرة بهذه الصورة قلت لعله بكرة أجازة وسنة جديدة والناس نازلة وتتفسح ولا ايه بالضبط مش عارف لكن هذا هو الذي حدث والحمد لله على سلامة الوصول كما يقولون أقول نحن مع الدرس الثامن بعد المئة ومع نداءات القرآن الكريم مع النداء الثاني من سورة الأحزاب حيث يقول ربنا الوهاب جل وعلا في أصدق كتاب فيما امتن به على النبي الأواب صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من تبعه من أهل الإيمان وأهل الإسلام وفي من كانوا معه في غزوة الأحزاب قال ربنا جل وعلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين يأتي هذا النداء الثاني من بعد النداء الأول في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما الآيات ثم تحدثنا السورة عن مضمونها الذي هو اسمها سورة الأحزاب فتحدثنا سورة الأحزاب عن غزوة الأحزاب وتمتن على المؤمنين بما أكرمهم الله عز وجل به وأنعم عليهم حين فرج كربهم وحين نصرهم على عدوهم من غير قتال فتقرأ في الآيات وكفى الله المؤمنين القتال وناس كثيرة يقولوا الآية دي كمثل لما يجي مش عارف عاوز يعمل حاجة وما يعملهاش أو حد سد مكان يقول لك وكفى الله المؤمنين شر القتال لا مش شر القتال وكفى الله المؤمنين القتال بس ما قالش شر القتال لكن قال في سورة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعني قد يكون القتال في ظاهره الشر لكن يكمن في باطنه الخير ملابسات هذا النداء وسبب نزوله حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وها نحن نتذكر هجرته وكما هنأت في أول الدرس غدا أول عام هجري جديد مع العام الهجري وكل عام هجري نجد من يتذكر الهجرة ومن يذكر بها يذكرها قصة يأخذ منها دروسا وعبرا واحتفالات الإذاعة المصرية والإذاعات المصرية بالرأس السنة الهجرية كنت بسمعه أنا جاي في العربية طيب ولذلك عملوا لي نوع من الآلة لأنه أذنوا للعشاء وأقاموا وخلصوا في خمس دقائق وأنا لسه في نص الطريق فلما اتصلت الساعة سبعة إلا خمسة قال لسه خلصت قلت الحمد لله أنا قربت هو خلاص دخلت الميعاد ف طبعا احتفالات والسلام فأقول النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وهجرته كانت تغيير موقع لا تغيير موقف وحيث لم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من إقامة دولة للإسلام في مكة هيأ الله عز وجل له الأسباب ليقيم دولة الإسلام الفتية في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وبالفعل أقيمت دولة الإسلام ليقام الإسلام بكليته وبتمامه وشموليته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا الدين فيه عبادات ومعاملات وأخلاق وأحكام وحدود وجهاد ومعاهدات كل هذا تم في ظل الدولة الإسلامية الفتية التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل لها رموزا الرمز الأول صلة المسلم بربه ورمز لهذا المعنى ببناء المسجد الذي أسسه على التقوى لأول يوم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ثم صلة المسلمين بعضهم ببعض وهي الأخوة فآخى بين الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار في أخوة ما عرفت الدنيا لها مثيلا فكانت هذه الأخوة وهذه المؤاخاة والتي ذكر الله بها في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ثم كان الرمز الثالث صلة المسلم بغير المسلم فكانت المعاهدات بين المسلمين واليهود أو بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود لأنه نزل ضيفا على المدينة وفيها أوس وخزرج قد أسلموا وفيها قبائل يهودية يهود بني قينقاع وبني النضير أسلموا فعاهدهم معاهدة حقوق الإنسان الند بالند هذه المعاهدة فيها لهم ما لنا وعليهم ما علينا وفيها أننا جميعا أبناء وطن واحد فلنحافظ على المدينة فإن هوجمت المدينة من قبل المهاجرين والأنصار دافعوا عنها وإن هوجمت من قبل قبائل اليهود دافعوا عنها وأن الله لمن اتقى وبر بهذه المعاهدة يعني يكون ناصرا ومؤيدا ومعينا ويد الله على من خان هذه أو يعني الإثم والعقوبة على من خان هذه المعاهدة ونقضها معاهدة طويلة جدا بين النبي عليه الصلاة والسلام وقبائل اليهود وفيها وثيقة رعيت فيها حقوق الإنسان حتى أن حتى إن شيخنا محمد الغزالي رحمه الله عمل مقارنة ما بين المعاهدة معاهدة النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود وحقوق الإنسان المعروفة في المنظمات الحالية وجد المنظمات هذه لا تكاد تعد شيئا بجوار ما أرساه النبي عليه الصلاة والسلام لما أقيمت دولة الإسلام حزن المشركون في مكة وحزن اليهود في المدينة وحزنت بقية قبائل العرب التي لم تسلم مثل رعل وذكوان وغطفان قبائل تحيط بالمدينة من قرب أو من بعد فضلا عن قبائل المشركين في مكة وقبائل اليهود في شمال المدينة لم تكد تقوم دولة الإسلام وتنهض إلا وأعداء الإسلام يناوشونها النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة وخرج منها هو وأصحابه كما قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون يعني سابوا لكم مكة عاوزين ايه وتركوا لكم الديار والأموال اتركوه لا مناوشات وعداء وزرايا تخرج لمناوشة المسلمين في المدينة لن نتركهم يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج دائما وأبدا أصحابه في سرايا للحفاظ على حدود المدينة ولمطاردة من يأتي لمعرفة أخبار المسلمين أو من يريد أن يباغتهم لينال منهم نيلا ويعود فكانت سرايا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين لا تكاد تنقطع حتى عبر أحد الصحابة بأنه ما كنا ننام لا ترتب عليه انه النبي عليه الصلاة والسلام فكر مع الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة مباغتة قريش اللي ظلت تباغت المسلمين في قافلتها القادمة من الشام وكانت إما العير وإما النفير وكانت غزوة بدر انتصر الإسلام والمسلمون في غزوة بدر مما أحزن المشركين جدا وإزاي القلة القليلة تنتصر على الكثرة الكافرة فضلا عن النعرة الجاهلية والعصبية والحمية مما جعل كل الأموال لأموال القافلة التي نجت اشتري بها سلاح لإعداد عدة للقضاء على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه واستئصال شافتهم فكانت غزوة أحد بما فيها من مفارقات عجيبة أول جولة للمسلمين انتصروا فيها على المشركين وأسخنوهم قتلا كانوا كما قال الله عز وجل إذ, إذ تحسونهم بإذنه تحسونهم يعني ساقوهم قدامهم ساقوهم كالبقر وحسوهم وحشوهم لو عاوز تخلي المعنى قريب عارف لو واحد قاعد كده بحش برسيم ولا إذ تحسونهم بإذنه لكن لما دخلت الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لما ناس خالفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا الرماه ليجمعوا الغنائم بعد ما ولى المشركون الأدبار انتهزها خالد فرصة تاني ورجع لما لقى صف الرماه اللي بيحمي ظهور الجند اختل خلصوا على البقية الباقية من الرماه ونزلوا على المسلمين لا صفوف منتظمة ولا استعداد لملاقاة جند وانحنت الظهور وبيجمعوا الغنائم وده هنا وده هناك وإلا دول جايين من وراء ظهورهم وبدأوا يعني يقتلون المسلمين حتى قتلوا سبعين وبعد ما قتلوا سبعين ولسه المسلمون فيهم رمق خاف المشركون على أنفسهم وقالوا حلو كده فرصة يعني ما نضيعش حلاوة النصر بأن المسلمين يفقولنا أو يتجمعوا أو اللي جرح يلم نفسه لا ولا حد يجي من المدينة مدد ولا أي حاجة كفاية علينا هذا النصر فما قدروش يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وإن جرحوه وطبعا تكأكاوا عليه وقف طلحة رضي الله عنه وأرضاه وحده يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاع الأسد الهطول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام طلحة لقد أوجب طلحة يعني لدرجة ان قيل يوم أحد كان لطلحة اللي عملوا عشان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون اللي, اللي قتل واللي جرح واللي مش واخد البال واللي لسه بيلم في نفسه والمشركون يتكأكؤون على النبي عليه الصلاة والسلام وده طلحة واقف قدام جموع المشركين يقاتل وحده ويروح يشوف النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما المشركون يقتربوا يرجع النبي لورا لغاية لما وضعه في مكان آمن من الجبل كل ده طبعا بعد كده المشركون قذف الله في قلوبهم رعب ولوا الأدبار ما لحقوش يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ما لحقوش يأسروا المسلمين ولا جهزوش على الجرحى ولا أخذوا شيء من الغنائم ده بالمقياس عندهم ما يعتبرش نصر أو بالمقياس العسكري إلا أنه أبو سفيان قال يوم بيوم يعني يوم أحد بيوم بدر وراح يقول أعلو هبل وسيدنا عمر رد عليه الله أعلى وأجل فر المشركون يخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يفكر المشركون في العودة بعد أن نالوا من المسلمين نيلا ممكن يرجعوا مرة ثانية يقول لك احنا لا قتلنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا جهزنا على الجرحى من المسلمين ولا أخذنا غنائم ولا احتلينا المدينة ولا عملنا فيها ذعر طب ايه اللي احنا عملناه صحيح قتلنا منهم اللي قتلناه لكن مش دي مقاييس النصر خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المشركون ثانية راح نادى في الناس بالقتال وتجمعوا وهم جرحى وفيهم من يعني من البلاء ما فيهم واسخنهم القتل والجروح يقوم يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا المشركين فيتبعونهم مشاة وركبانا إلى أبعد نقطة من المدينة تسمى حمراء الأسد حتى عرفت باسم غزوة حمراء الأسد المشركون سمعوا أن المسلمين يتبعونهم فاجتهدوا في الفرار خشية أن يدركهم المسلمون فينالون منهم وهم يعني في وقت ممكن يبقى رد الفعل أقوى بكثير من أول مرة ففر المشركون ووصل المسلمون إلى المنطقة التي سميت بحمراء الأسد ثم رجعوا مرة أخرى وطبعا آيات غزوة أحد معروفة في سورة آل عمران واللي فيها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بعد هذا طبعا اليهود كانوا في غزوة بدر قالوا ايه لا يغرنك يا محمد أنك قاتلت قوما لا دراية لهم بالحرب أما إنك لو قاتلتنا لوجدتنا نحن الناس نوريك القتال شكله إيه غيظ بسبب انتصار المسلمين في بدر لما هزم المسلمون في أحد لم ي... لم يستطع اليهود ولا المنافقون أن يخفوا شماتتهم هو ده الكلام أديكوا جرحت وأديكوا كذا وقتلتم وبدأت يعني الشماتة تظهر من اليهود ومن المنافقين بصورة يمكن أكبر من الهزيمة نفسها لكن هو فضح للمنافقين وإظهار لما عليه اليهود من كيد للإسلام والمسلمين هو قوله تعالى بدت البغضاء طاههم وما تخفي صدورهم أكبر ودي في كل أهل الكتاب بس احنا بنقول اليهود هنا لأنه كانوا اللي في المدينة يهود ما كانوش نصارى وإلا فهي في أهل الكتاب وما الأحداث عنا ببعيد تعدي الناحية الثانية تلاقي الجيزة يوم بعد هذا اليهود بدأوا بقى كأنهم يشموا نفسهم نقضوا العهد في بني قينقاع أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام تاني مرة نقضوا العهد يهود بنو يهود بني النضير طبعا كل غزوة معروفة وليها أسباب وليها غزوة ونتائج لكن التقدمة ما تبقاش أطول من الدرس أجلى النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قينقاع بعد أن نقضوا العهد أرادوا أن يكشفوا وجه امرأة مسلمة قالت لهم لا شوف يعني طبعا انت لما تحب تعمل اسقاطات تتعجب قوي اليهود عاوزين يكشفوا وجه امرأة مسلمة فترفض يروحوا اليهود يعمدون إلى طرف ثوبها بشوكة فيجعلونه في خمارها لما جت تقوم رجليها بانت يا دي المصيبة وسوءتا أنا بقى يعني كل ما أقرأ الرواية دي وأشوف الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي ودول مش مثلا مش بالغصب عنهم يعني ولا دي قاعدة وبعدين لما جت تقوم لقت الشوكة ماسكة من فوق يقوم حتة بانت من رجليه وخرجت جالسة بسرعة مش ماشية في الشارع ولا بتهز ولا بترقص ولا لابسة بنطلون ضيق ولا ميني جيب ولا ميكرو جيب ولا بمزاجها ولا قدام ابوها ولا امها اللي مزوقاها و... لا لا لا وكل ده محسوب على الاسلام او محسوبين على المسلمين مع انه برضه هم اليهود اللي عملوا فينا كده بس احنا تابعنا سنة لهم زي ما كانوا عاوزين بالارغام يكشفوا عورة المسلمة دي دلوقتي من غير ارغام ولا الزام بالراحة كده وبالرغبة فلما المسلمة دي صرخت وقالت واتوا واتوا جلست المسلم من بعيد شايف المنظر فكر على اليهودي فقتله ازاي يكشف عورة مسلمة مش الاف العورات مكشوفة بالراحة دلوقتي فلما قتل المسلم اليهودية اجتمع اصحاب اليهود على المسلم فقتلوه نقض عهد راح النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني قينقاع خلاص انتوا كده نقضتم العهد ولا تجاوروني في المدينة بعد ادهم فرصة خمسة عشر يوما يتركوا المدينة حملوا كل ما استطاعوا خرجوا مرة أخرى على أو بناء على المعاهدة اللي بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود في حماية المدينة والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى قتل قتيلان ومطلوب لهم الدية تجمع الدية من أهل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام جمع اللي جمعوا من المسلمين وراح يطلب بقية الدية من يهود بني النضير اول ما راح عندهم مرحبا يا محمد في بيوتنا وفي وسط حصوننا قال لهم انا جاي لكم في دية قتيلين نتعاون على هذه الدية كما هو العهد بيننا ده اليوم اللي احنا نتعاون فيه ونرد لك الجميل اجلس يا محمد نجمع لك من اموالنا ما تحب كلام لغايه دلوقتي كويس دخلوا جوه باب الحصن قالوا محمد بعيدا عن اصحابه في وسط دوركم أية فرصة أثمن من هذه الفرصة اتركوه على أنكم تجمعون له الأموال وخلصونا من شره واحد يطلع كده هو يطلع على السور بتاع الحصن النبي عليه الصلاة والسلام جالس خارج الحصن تحت الجدار كان بيبقى معمول حاجة زي دكة أو مصطبة النبي عليه الصلاة والسلام جالس واحد شقي قال انا اللي اطلع وارمي الحجر ده وانال هذا الشرف واحد طلع السور والتاني هيناوله حجر الرحى وحجر الرحى معروف اللي ياخد الباله الرحاية يقوم سيدنا جبريل ينزل على سيدنا النبي عليه قم يا محمد ارجع يقوم في ايه يا جبريل يقول له اليهود بني النظير عاوزين يقتلوك والواحد واقف على السور والتاني بيناوله الرحاية كان النبي عليه الصلاة والسلام مشي فين محمد ما فيش أكيد أخبره الوحي يعني عارفين أنه في وحي بينزل زي بشوي لما قال لك الآية دي لم تنزل على النبي محمد أكيد أخباره الوحي طب اعملوا حاجة يا أولاد الكلب لموا فلوس واجمعوها واعملوا حاجة ولموا الفلوس ورايحين فينك يا محمد ده احنا مسافة ما جمعنا فلوس وطلعنا دورنا عليك ما لقيناكش خد الفلوس وجمعنا لك الأموال واللي انت عاوزه وبعدين فين يا راجل ده احنا كنا حاطين لك الشاي على ال- على البابور ولا على الكانون ولا- يا معشر يهود كفاكم كذبا أما تعلمون ما عزمتم وما انتويتم قالوا ايه هل أردتم قتلي قالوا احنا معاذ الله احنا يا محمد احنا طب ونقتلك ده انت حبيبنا ايه بقى طب احنا نقتلك ليه يعني طب انت عملت لنا ايه هي طب هو يعني احنا لو كنا عايزين نقتلك ما كنا قتلناك بس احنا جايبين لك الفلوس اشوف المهم قال لهم بصوا ما تلفوش وتدوروا انتوا اخركم خمسة عشر يوما تجمعوا فيها اللي انتوا عاوزينه وتمشوا لا تجاوروني فيها بعد ومش هقتلكم رجعوا فرحانين بالخبر ده انه الحمد لله ما قتلهمش لكن هيمشوا وهياخدوا كل اللي هم عاوزينه يوم يجي لهم حيي بن اخطر من بني قريظه ويقول لهم هيه بقى كل ما نغلط غلطة يجي محمد اخرجوا منها لا تجاوروني فيها بنو قينقاع عملوا اللي عملوه قال لهم اخرجوا راحوا طالعين وانتوا دلوقتي عملتوا اللي عملتوه كونكم عايزين تقتلوا النبي او ما تقتلوهوش يقول لكم اطلعوا تطلعوا وان شاء الله تدور علينا احنا بني قريظه كمان ويبقى ان شاء الله مين محمد ده عشان كل شويه يقول لكم اخرجوا تروحوا خارجين كده بالراحه ما تخرجوش انتوا تقعدوا وانا هقاتل معكم يوم ما ترس على قتال انا هقاتل انما على طول كده بالساهل محمد يقول لكم امشوا تروح ماشيين خلصوا ال 15 يوم مدة المهلة الله ما خرجتوش لا مش هنخرج واعلى مفخلك اركبوا قال مرة اثنين انذارات اخرجوا لا ابدا مش هيحصل راح النبي عليه الصلاة والسلام صبحهم وعشان يعمل لهم عملية اه، ارهاب هو ربنا شرع ارهاب في القرآن قال ايه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون شوف في ارهاب مشروع اهو ترهبون به عدو الله وعدوكم فراح بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحرق بعض النخيل ويقطع بعض النخيل والنخلة في القرآن اسمها لينة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين يقوم طالعين يقول ايه يا محمد ما عهدناك جهولا تقطع النخل ز- راح المهم حصلت غزوة بني النضير وانتصر الحق على الباطل ونزلت سورة الحشر تبين هذه الغزوة كل ده أغاظ اليهود يهود بني قينقاع اللي انسحبوا راحوا هناك عند يهود خيبر ويهود بني النضير اللي هزموا ويهود بني قريظة العديل لوحديهم وشايفين اخوانهم حصل فيهم وحصل وبعدين كل هذه الملابسات جعلت يهود بني قريظة مع يهود بني النضير مع شوية من يهود بني قينقاع يعملوا وفد ويروحوا لقريش طب واخرتها يعني واخرتها هنسيب محمد كده يبرطع في الدنيا احنا نفسنا نخلص على محمد بس مش هنقدر نخلص عليه وحدينا ها يا مشركون ايه رأيكم في غزوة تخرجون فيها عن بكرة أبيكم المشركون قالوا يا سلام هي دي فرصتنا بس انتوا هتبقوا معانا يا يهود قالوا معاكم ومش لوحديكم اللي هنقدر عليه هنعمله بس انتوا ناويين قال انووا بقى واستعدوا خلوا المشركين في مكة يستعدون وراحوا طالعين على بقية القبائل في الجزيرة العربية واخدينهم قبيلة قبيلة انت عجبكم الاسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا طبعا بس احنا هنعمل ايه لا تعتبروا تعملوا كتير ده المشركون جايين واحنا معاهم ايه رأيكم يا غطفان خلاص ما دامت المسألة كده يبقى احنا معاكم يا رعل يا زكوان قبائل قبائل من الجزيرة العربية كل ما استطاع اليهود تجميعه من القبائل جمعوه وبدأت جموع المشركين تطل أو تطل على المدينة من كل جانب ترامت الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام المعركة المرة دي فاصلة مش مشركوا مكة زي بدر وأحد ولا إنه قبائل اليهود ده المرة دي الجزيرة العربية عن بكرة أبيها العرب قاطبة عدا الحفنة المسلمة اللي بتسكن المدينة أوس وخزرج هم الأنصار ومعهم المهاجرون داخل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ألاف معدودة يمكن ما كانوش لحقوا يكملوا ثلاثة آلاف وأدي جموع الأحزاب أعداد غفيرة من كل جانب فلا هي المسألة واحد لاثنين ولا هي واحد لعشرة ده حتى واحد لعشرة منسوخة بواحد اقتصاد اثنين اللي هي يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ليكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يبقى الواحد بعشرة وليكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وأن فيكم ضعفا ليكن منكم مئة يغلبوا مئتين ويكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ده من بعد غزوة بدر لكن اللي جايين بقول لك لا واحد اتصاد اثنين ولا واحد اتصاد عشرة أحزاب جموع العرب وقبائل العرب عن بكرة أبيهم والهدف استئصال شأفة المسلمين من على ظهر الأرض ليه هو ده الإرهاب يعني الأحزاب اللي عاملين إرهاب هيضربوا المسلمين بحجة إن هو ده الإرهاب المسلمون في الأرض قنبلة إرهاب يبقى لابد من محاربة الإرهاب تاريخ يعيد نفسه شوف لما امريكا حبت تضرب العراق ضربت العراق باسم الارهاب محاربة الارهاب كل دول العالم كل الدول الكافرة نزلت مع امريكا في ضرب العراق لغايه لما بدأت تنسحب الدول دولة ورا دولة ايام ما نزلوا ايام حرب العراق انا ما قدرتش اعد الدول اللي نزلت العراق وسمعت عن اسماء دول كنت لاول مرة اسمع عنها في حرب العراق اعود طبعا جموع الاحزاب يريدون ان يستاصلوا شأفة المسلمين للقضاء على الارهاب وما اشبه الليلة بالبارحة هم النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه نعمل ايه هنقدر نواجه كل هذه الجموع ويا ترى هنبقى في المدينة ولا هنخرج والواحد هيقاتل كام وهيبقى صف كده في المدينة في مشاورة وشاورهم في الأمر طلع سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه برأي وكان نعم الرأي قال له يا رسول الله احنا لا نستطيع أن نواجه كل المشركين كل الأحزاب ده ادي المشركون كذا وادي غطفان وادي زكوان وادي بس استوثق لنا من اليهود على العهد اللي بيننا وبينهم قالوا على العهد راح سيدنا سلمان اشار على النبي عليه الصلاة والسلام نحفر خندق ما بين جبلي المدينة من الناحية اللي هيأتي منها المشركون مع قبائل العرب جنوب المدينة يعني ونترك شمال المدينة لليهود يحافظوا عليها وعندهم الحصون ويبقى في عهد بيننا وبين اليهود للمحافظة على المدينة واحنا نحفر الخندق قبل النبي عليه الصلاة والسلام الرأي وبدأ في الوقت اللي تحركت فيه جيوش المشركين أو الأحزاب تقترب من المدينة والمسلمون أياما وليالي في حفر الخندق تعترضهم صخرة مش قادرين عليها يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام يكبر ويضرب تتكسر وتتفتت الصخرة ويريه الله عز وجل آيات يعني الصخرة من الصخرات يضرب يشع منها نور يقول فتحت المدائن مدائن الفرس مرة تانية فتحت ها بصرة بصرة الشام يعني الروم يوم المنافقون يقولوا والله عجيب أمر محمد لا يستطيع أحدنا أن يأمن على نفسته من أجل أن يبول بولته ويبشرنا بفتح كنوز كسرى وقيصر أو الفرس والروم طبعا قالوا الكلام اللي قالوه حفر الخندق وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحفر معهم قولوا له يا رسول الله نكفيك مؤونة العمل لا فيحفر النبي عليه الصلاة والسلام يشجع الصحابة يحفروا لغاية لما يقول إن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا الأمر المضلل بقى النبي شغال وإحنا نقعد عشان نستريح وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يستريحش فبيروح ياكل لقمة ما ياكلش يجوع يروح رابط حجر يجوع كمان يربط حجر يوم سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه يؤذيه المنظر ده وعارف انه بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء فيروح لزوجته النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع ما عندكيش حاجة تقول له عندنا سخلة صغيرة عنزة وعندنا حفنتين شعير اقدر اخبز الحفنتين الشعير واذبح السخلة وروح اعزم النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر اكتر من كده ما, ي... ما, ما تقولش لحد عشان هم حفنتين شعير وسخلة وبعدين بعد كام يوم جوع يعني تروح النهاية سيدنا جابر يسر في أذن النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنت جعت الحجر على بطنك وعندنا حفنتين شعير وعنزة صغيرة لو كنت تيجي ومعاك أبو بكر وعمر وكفاية على كده خلاص يا جابر عملت اللي عليك يا أهل الخندق كله يشرب يا أهل الخندق الخندق رجالة قاعدة شغالة أيام وليالي إن أخاكم جعفر قد صنع لكم طعاما يا رسول الله افطر علي ده الحكاية مفيش قال له مالكش دعوة تعال روح انت بس قول لزوجتك وما تحدثوش يعني لغاية لما اجي راح النبي عليه الصلاة والسلام سبق اصحابه عشان يسمي ويبارك فيسمى على ال- الخميرة وال- والعجين يقول لها اخبزي ويسمى على السخنة يقول لها اشوي وبعدين تعالوا يا صحابة يا أوس يا خزرج يا 1500 واحد بيحفروا في الخندق تعالوا ويدخلوا زرافات وجماعات عشرات عشرات ويأكلوا ويشبعوا ويبقى الطعام في بيت جعفر كما هو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد حفر الخندق حتى في يوم من الأيام كان من شدة لما اقتربت جموع المشركين خلاص هتخش المدينة راح النبي عليه الصلاة والسلام واصل العمل أذن العصر ما صلاش وهو شغال أذن المغرب ما جاء جاء الصحابة قالوا يا رسول الله لم نصلي العصر قال والله وأنا ما صليت وواصل العمل وما كانش نزلت مثلا صلاة الخوف ولا حاجة لا واصل العمل لغاية لما حانت المغرب وحانت العشاء فلما الليل كان يمنع الناس من انه ممكن جيوش المشركين ففي الحالة دي النبي عليه الصلاة والسلام امر بلال ان يؤذن لاول صلاة متروكة ان كانت الظهر او العصر وراح يصلي الصلوات كل صلاة بإقامة وهو يقول عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وراح صلى عليه الصلاة والسلام صلوات اليوم متتابعة ودي المرة الوحيدة اللي عمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام كده وربنا أسعفهم بعد هذا بصلاة الخوف اللي صلوها رجالا أو ركبانا والجماعة في ساعة الهدنة وما فيش هدنة يبقى كل واحد يصلي وقبلته جهة عدوه كما يتفق له حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ووصلت جموع المشركين أو جموع الأحزاب إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام وداخلين بقى العجب والغرور والصلف والكبر وبعدين دول مشركوا مكة ودول غطفان ودول كذا ودول كذا وكله داخل على انه مش هيخلوا في المسلمين نفاخ النار عارفين نفاخ النار بنقول عليه عندنا في الصعيد ولا يخلوا فيهم حاجة هب وصلوا إلى حدود المدينة فوجئوا بما لم يتوقع خندق عامل زي الترعة الكبيرة بعمق وبعرض ترعة بحيث ما فيش احسن فرس يخطيه واللي خطه يقع ومفيش ميه برضه خندق ترعى ونشف اي فرس يحاول مفيش اللي ينزل من الفرسان عشان ي- ينزل برجليه وبعدين هوب يخط من الناحية التانية يتكع على حاجة زي الحربة بتاعته وي- ويقفز هيلاقي المسلمين واقفين له ايه ايه الموضوع ده اللي جابه محمد جابه منين ما يعرفوش حوصر المسلمون في المدينة والمشركون من ورائهم من قدام المدينة كده في مواجهة بيحاول النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين انه يبعد عن الرماح والنبال بتاعة المشركين لانه اصبح على مدى الشهر تضارب بالرماح والنبال طب الربح هيوصل ليك عشرين متر طب نخلينا احنا وراه وزي ما المشركون بيضربوا رماح ونبل المسلمون نفس الحكاية لكن المسألة بسيطة كل الحكاية اللي حصل بعض الجراحات لمن أصابتهم بعض السهام أو الرماح مين بقى على رأس مشركي قريش عمرو بن ود معروف انه يعني بطل لا يشق له غبار ارجع بالفرس بتاعك ورا كتير قوي وتعالى مسرعا وزي ما بتشوفوا حركة الخيل اللي بيقفز الامتار الطويلة والمسافات البعيدة واعمل نفس الحركة ويروح يعدي الخندق من حتة مثلا ضيقة او مع اتساع الخندق يروح معدي الخندق ده اللي فيه بتاع يعني اتساع عشرة متر او اكثر يروح معديه اول ما عدى عند المسلمين الناحية الثانية من يبارز المسلمون محدش طالع يبارز الا سيدنا علي يلح على النبي عليه الصلاة والسلام قل له يا علي إنه عمرو بن ود يعني بطل لا يشق له غبار قل له يا رسول الله اجعلني أخرج له اخرج وعلى بركة الله ويدعي له النبي عليه الصلاة والسلام واحد على الفرس والتاني راجل من غير فرس سيدنا علي على الأرض واقف وده على الفرس قوم عمرو يقول له مين انت انا علي بن ابي طالب طب يا ابني انا ابوك صاحبي ومش عاوز اقتلك قول له اما انا فاريد ان اقتلك قول له طلع لي اي حد كبير مش انت انت مين انت يعني عاوز اقول له انت عيل بالنسبه لي قول له لا انا اللي طلعت لك يا ابني انا مش عاوز اقتلك قل له لكني أريد أن أقتلك لغاية لما سيدنا علي أغاظه وبدأ التجاول بينهم والمبارزة بالسيف والغبار على في الأرض لغاية لما انت ما تشوفش لسا علي من عمرو لغاية لما سيدنا علي قال له بقى انت عامل نفسك بتقاتلني وحدك وجايب لي سريع وراك عمرو بن ود راح بص وراه سيدنا علي راح مطير رقبته والحرب خدعة كبر المسلمون قتل عمرو بن ود الحكاية دي رفعت الروح المعنوية عند المسلمين واحزنت المشركين ويش نبال واضرب واعمل بس انه حد يقدر يخط الخندق مفيش وهم داخلين على شهر محاصرة للمسلمين وما فيش بينهم قتال يذكر يقوم يقولوا لبعضهم مش اليهود اللي قالوا لكم على الخطة دي واعملوا قالوا لكم احنا معاكم واحنا واحنا وراكم اه طب وبعدين دلوقتي الخندق ومش قادرين نخطيه لفوا بقى روحوا لليهود وشوفوا الناس اللي قلكم وشجعوكم تخرج فرحوا رايحين ليهود بني قريظة الباقيين في المدينة قالوا لهم دلوقتي احنا ما احناش قادرين ندخل المدينة هذه شهر كامل وقرب ال ال او شكت المؤن ان تنفذ تنفذ المؤن منها نعمل ايه نروح نجر اذيال الخيبة والهزيمة يا معشر يهود أدخلون من قبلكم قالوا لا يعني بيننا وبين المسلمين عهد بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد هم ما بيحافظوش على عهود بس القضية قضية مصلحة او خوف وجبن افرض انتوا دخلتوا من عندنا وبعدين جاءت الكرة عليكم احنا مستعدين ندخلكم كل حاجة وده كلام مش استنباط احنا مستعدين ندخلكم بس افرض انتوا ما انتصرتوش على النبي عليه الصلاة والسلام تروحوا انتوا تولوا الادبار تروحوا مكة وكل قبيلة ترجع لمكانها وتسيبونا احنا للنبي عليه الصلاة والسلام راح جاء حيي بن اخطب وقال لهم لا ده من بني يهود بني النظير اللي تم اجلاهم لا انا معاكم وفي خندق واحد معاكم وشوفوا بس انتوا اعطوا, المش... اعطوا قريشا ما تريد وافتحوا لهم الابواب وان انتصرنا جميعا على محمد فذاك الذي نريد وإن لم ننتصر عليه فلن أترككم وأنا معاكم وأقدم رقبتي قبل رقابكم ظل يلح عليهم حتى قبلوا نقض العهد فتم إعلام قريش وجموع الأحزاب بأنه ممكن تدخلوا من عند يهود بني قريظة من شمال المدينة وتاخدوا المسلمين على غرة فبدأت الخطة كالآتي بعض المشركين تجاه المسلمين يناوشونهم على انهم قاعدينهم في مكانهم وبطول الخندق بقية جموع الأحزاب وكل المؤخره تلف وتيجي عشان تدخل من عند حصون اليهود وفي الوقت اللي فيه مناوشة ما بين المسلمين ومقدمة المشركين والخندق منهم يكون داخلين بقية اليهود مع بقية الأحزاب والمشركين بيخلصوا على المسلمين واحدا واحدا وصفا صفا تباعا إلى أن يستأصلوا شأفتهم الخطة اترسمت على كده هيتم تنفيذها بليل أو بنهار لسه بيفكروا يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يحس إنه في حاجة بتحصل في حركة بدأت في خيل بتلف في ناس مشيت من الجموع المشركين المتجمعة يروح يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه ائتني بخبر القوم روح كده شوف لي اليهود على العهد ولا مش على العهد واذا لقيتهم نقضوا العهد فعرض ولا تصرح المسألة مش محتملة حصار لمدة شهر من بعد حفر الخندق وهذه جموع الأحزاب شيء لا يكاد يعد فروح فراح سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي جمع له أباه وأمه فراح وقال لهم يا معشر يهود على العهد الذي بينكم وبين النبي محمد قالوا محمد مين محمد ده قال لهم النبي محمد لا لا ما نعرفش حد بالاسم ده قال لهم ما فيش بينكم وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام عهد انه لو المدينة دوهمت او بوغتت في حالة الهجوم المسلمون يحموا جنوب المدينة وانتوا تحموا الشمال هم من اعلاها وانتم من اسفلها هالكلام ده ما حصلش ما سمعناش عنه انت مين انت قال لهم يا يهود يا كلاب يا اولاد الكلاب ألو ما نعرفكش من حيث جئت اذهب وإلا نخلص عليك فرجع سيدنا عبد الرحمن أسر للنبي عليه الصلاة والسلام قال له رعل وذكوان ما لهوش نقبة ال- اليهود العاهد جاب له حاجة حصلت انه رعل وذكوان دول من ضمن القبائل اللي قبل الأحزاب راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له احنا أسلمنا وعاوزين اللي علمنا الإسلام فراح النبي عليه الصلاة والسلام جمع سبعين من خيرة الصحابة حفظة القرآن الكريم وفقهاء في الدين انهم روحوا معاهم علموهم الإسلام أول ما طلعوا خارج حدود المدينة راحوا اختلوهم طلعت عليهم جموع ال- راعل وزكوان وغطفان خلصوا على المسلمين السبعين حفظت القرآن الكريم ودي حزن فيها النبي عليه الصلاة والسلام حزن شديد وقعد يدعو على هذه القبائل شهرا لغاية لما نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم كان يدعو عليهم بالاسم اللهم أهلك رعل وزكوان وغطفان يوم نزلت الآية توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن القنوت إنه الشاهد إنه هي دي الكلمة كلمة السر قالها عبد الرحمن ابن عوف يا رسول الله رعل وزكوان فاشتد الكرب اشتد الكرب بالمسلمين اللي حسوا اللي ما حسش واللي عرف انه اليهود نقضوا العهد بتحركات المشركين اللي هيجوا من الناحية الاخرى زاد الكرب جدا والمنافقون قاعدين يبثوا سمومهم هذه اللي قعدت تقوله الاسلام وهينتشر وينتصر ويوصل الفرس والروم خلاص بقيتوا في عنق الزجاجة وخط النهاية وادي بداية النهاية وقاعدين تقولوا آه، القرآن والله والرسول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ده المنافقون يرد عليهم أهل الإيمان بأنه ما وعدنا الله ورسوله ها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وإنه بتشتد عشان تنفرج وإنه لا الله لن يتخلى عن دينه ولا عن نبيه عليه الصلاة والسلام لكن هي أسباب وسنن ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولما تنفذ الأسباب يتدخل رب الأسباب فالعملية بقت كما صورها القرآن ولن تجد أبلغ من تصوير القرآن لها إنه بلغت القلوب الحناجر مع هذا الكرب الشديد ولا يدري النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع طب جموع المسلمين اللي معاه ما يقدروش يقاتلوا كل الأحزاب طب هيبدأ يقاتلوا الأحزاب طب ما اليهود نقضوا العهد هيدخلوا من ورا وهيجوا من مؤخرة المسلمين ايه اللي ممكن يعمله النبي عليه الصلاة والسلام راح اتصل على غطفان وبعض القبائل اللي هم جايين يجاملوا المشركين بعت لهم ايه رأيكم اديكم ثلث او نصف ثمار المدينة بس ترجعوا اعطيكم نصف ثمار المدينة او ثلث ثلث ثمار المدينة ترجعوا عننا حلو اه ثمار المدينة ايوه مستعدين قال لهم طيب انتظروا حتى استشير اهلها ما دام انتوا وافقتوا راح النبي عليه الصلاة والسلام لقائد الانصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وقال له في دلوقتي مقدمة صلح على انه بعض العرب راح له ذكوان وغطفان الناس دي القبائل اللي جايه تتجامل ممكن يرجعوا عشان ممكن احنا نقاتل المشركين التانيين مشركي مكة او اليهود يبوش كلهم كده بس هنعطيهم ثمر المدينة نصف ثمر المدينة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا سعد رضي الله عنه قال له يا رسول الله ده وحي ملناش فيه كلام أمر أمرك الله لا نعلق عليه لم يبق إلا السمع والطاعة قل هو رأي أنت رأيته قال له رأيت العرب رمتكم عن بكرة أبيها فأريد أن أخفف عنكم أريد أن أخذك ما استطعت قال له يا رسول الله كنا في جاهلية وكفر نعبد الأوثان وهذه القبائل والله ما طعمت من ثمر المدينة إلا أن تبتاع أو أن نهدي لكن على هذا الحال لا والله لن يسوقوا ثمرها وليس بيننا وبينهم إلا السيف قال كما ترى فسم ذاك وعلى انه في اهبة واستعداد للقتال بس ازاي ادي جموع من الامام وجموع من الخلف نقضي العهد من اليهود عشان يتم استئصال شافة المسلمين بدأت بوادي الريح بعد مضي شهر بدأت الريح وجاءت شديدة وباردة ثم اشتدت فلما اشتدت اقتلعت خيام المشركين وأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم وجعلت ما عندهم يعني ينسحب عليهم اللي قاعد تحت خيمة الخيمة تيجي فوقيه اللي قاعد مثلا على طرف سجاد أو شيء الريح تسفيه عليه القدور كفئت كذا كذا بقت محنة شديدة وهي عند المسلمين برد يجعل الإنسان أسنانه تصطك برد شديد مع ما عند المسلمين من فقر يعني ما عندهمش حاجة تغطيهم والثياب بالية وازدادت يعني قدما و... بسبب العمل الشديد اللي كان في الخندق فكانوا تحت البرد والريح تصرصر شديدة عاتية يوم النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة العاتية هذه أو الريح الشديدة يقول من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة النجاة فلا يقوم أحد من يأتيني بخبر القوم وأضمن له النجاة وأضمن له الجنة فلا يقوم أحد من يأتيني بخبر القوم أضمن له الرجوع ويكون رفيقي في الجنة فلا يقوم أحد ولك أن تتخيل شدة الكرب الخوف الريح الشديدة البرد القارص اللي يبقى معاها انه النبي عليه السلام يقول للمسلمين اضمن له يرجع ويبقى يدخل الجنة لا مش يدخل الجنة ده يبقى معاه في الجنة فما يقوم احد فيقول النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة فيقول فلما ناداني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من الاستجابة بد انا قاعد هو بيحكي انه كان قاعد اسنانه دي ومفيش ما قال فلما ناداني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من استجابته بد فلما قمت كأني في حمام فيش قال له ائتني بخبر القوم ولا تحدث في القوم شيئا تسلل الخندق ليلة شاتية باردة ريح شديدة كل واحد قاعد ولا حتى عنده مستعد يفتح عينيه ولا يقوم من مكانه ويدوب شوية نار عند المشركين أوقدهم أبو سفيان قائد المشركين يدي النار وشه شوية ويديها ظهره شوية يستدفئ من شدة البرد يقول حذيفة فتسللت فدخلت فوجدت أبا سفيان يستدفئ يعطي النار ظهره مرة ووجهه مرة وليس بيني وبينه إلا مقدار رمية فإن أصبت ضربته أصبته فشددت سهمي ثم تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحدث بالقوم شيئا قال فكففت فإذا بأبي سفيان يحس بإن بأنه في حركة أو خيال أو حد بيتحرك الناس كلها ساكنة فقال يا قوم لينظر كل منكم جليسه كل واحد يشوف اللي جنبه مين راح سيدنا حذيفة قل فأمسكت بيدي من جانبي قلت من أنت قال أنا فلان ابن فلان مش استنى لغاية لما يقول له أنت مين يقول له يا حذيفة حذيفة وإيه اللي جابك شوف الذكاء بتاع المسلمين قال لما سو... أبو سفيان قال كل منكم ينظر جليسة يقوم هو الخد المبادرة قال فامسكت بيدي من جنب قلت من أنت قال يعني هو ابن البلد وابن الحتة هو اللي قال له أنا فلان الفلان طيب خلاص فكرتك تكون جاي من عند محمد اللي حاجة يقول وأنا أريد أن أتعرف على خبر القوم والريح تشتد وإذا بأبي سفيان يقول يا قوم ماذا نصنع هذه الريح اطفأت نارنا اكفأت قدورنا اقتلعت خيامنا او بيوتنا وجاء في رواية ان ابا سفيان قال غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد يا قوم اني مرتحل فارتحلوا النجاة النجاة وركب فرسه ومضى فتبعه المشركون فأحست بقية القبائل فكل منهما غدا يصيح النجاة النجاة فاتني قصة نعيم نعيم ابن مسعود مرتبطة بالغزوة انه في الوقت اللي خلاص بدأت جموع المشركين والاحزاب تتحرك ناحية اليهود عشان يفتحوا لهم الباب كان ابو نعيم اسلم وكان يكتم إسلامه ولسه محدش عرف وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وقال له أنا أسلمته وأنا شايف الوضع قدامي شوف ده اللي أسلم في أي وقت الله أكبر قال له عاوز أقدم لإسلامي شيئا قال له يعني هتعمل إيه أنت إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطاع استغل أبو نعيم أن المشركين واليهود ما علموا بإسلام واستغل الصداقة القديمة اللي كانت بينه وبينهم وراح لليهود مرة وللمشركين مرة القصة المعروفة يقول لليهود طب انتوا دلوقتي هتدخلوا بعد ما يقول لهم انت عارفين صداقتي وصلتي اه ولا انا اشك في نصحك دلوقتي ممكن لو المشركون او قريش دخلوا من عندكم وبعدين لا ندري الحرب دي بالخ... بالخواتيم بالنتائج مش في البداية افرض رب محمد نصر محمد يسيبوكم كده لمحمد تلقوا مصيركم عشان ما يهربوش يروحوا مكة ويسيبوكم انتوا لمحمد عليه الصلاة والسلام اطلبوا منهم رهائن خمسين خمسين شاب يقعدوا عندكم حيث لما المعركة ما جاتش على ما تريدون الحمد لله هديكم الله عمالكم يبقى قريش لا تولي الأدبار ويبقوا حتى يبقوا معاكم لغاية لما يستردوا الرهائن بتاعتهم قالوا فكرة كويسة وراح لقريش قال لهم ندمت يهود على أنها نقضت العهد مع محمد عليه الصلاة والسلام وعشان تعلن ندمها امام النبي محمد عليه الصلاة والسلام قالت له هنجيب لك خمسين فتى من قريش انت تخلص عليهم بمعرفتك فقال لهم هيطلبوا منكم خمسين وهيدوهم للنبي محمد يقتلهم اوعوا تدوهم فراحوا قريش ها يا يهود افتحوا لنا ابواب الحصول كما وعدتونا قالوا ابعتوا لنا خمسين نفر يقعدوا معانا لغاية لما المعركة تخلص مش تخلص كده وانتوا تهربوا تروحوا مكة واحنا تسيبونا لمحمد يعني خمسين احنا ما اتفقناش على كده قال لا ما هو دي حاجة يعني احنا فكرنا فيها عشان ما تسيبوناش لوحدينا في الميدان لا ما نديكوش خمسين نفر ازاي نديكوا خمسين من فمش هتدونا احنا مش هنفتح يا جماعة الكلام مش كده وفين شغل الرجالة و... وقعت الايه الفتنة بينهم ودول يقولوا صدقا وعيب ودول يقولوا صدقا وعيب في الكرب الشديد ده مع هذه الملابسات تيجي الريح الشديدة وتقتلع خيام المشركين وتقلب القدور وتطفئ النيران والكل يولي الأدبار ويقول النجاة النجاة وده كله بالليل فما يسفر الفجر وشعشع النور إلا والمسلمون في مكانهم ينظرون فلم يجدوا من الأحزاب أحدا فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر بالمسلمين ثم راح يكبر ويهلل الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فتتنزل الآيات من قبل رب الأرض والسماوات فيها هذا الامتنان وتلك التجليات يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود جنود المشركين وجنود الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا ريح وما يعلم جنود ربك إلا هو هذه واحدة من جند الله ريحا ريح الله أكبر الله الريح افتكرت لما كنت في أمريكا في التسعينات وبداية الألفين برضو انت وطالع كل الإخوة يحكوا لي على الريح اللي بتيجي في أمريكا اللي هو الإعصار المدمر والإعصار ده ما هو إلا ريح بس ريح في أعلى درجاتها وسموه التورنيدو والإخوة يحكوا لي يقول لك والله والريح تيجي وتلف كده لفة حلزونية أنا كنت أشوفها في بلدنا أنا وصغير بس حاجة على خفيف كده تطير شوية الورق بس وتبص تلاقي الزوبعة دي ولما يلفوا شوية الورق يبقوا كون كده صغير وتلاقي الحتة اللي حواليهم فاضية وهكذا شوية والعيال عندنا كانوا يسموها فسية العفريتة سبحان الله العظيم قال لا دي بتيجي عندنا تقيلة قوي يا مولانا اي نعم هي نفس اللي انت بتقول عليه ده الزوبعة الحلزونية دي بس بعيد عنك كن يقول لك كنا نشوف العربية الكساح التريلا تطلع مع الريح ما تنزلش ولما تنزل تنزل شوية مسامير وحديد وحاجات واحد يقول لك طب السواق راح فين ريح وياما ربنا بيبعت ايات وادي مثلا عندك من يوم الاربعاء ولا الخميس النهارده الاثنين جند من جند الله في اسرائيل نار نار وشوف اسرائيل اللي عملت جيش لا يقهر مش قادرة تطفي النار وكل الجيران قاموا بواجب الجوار من غير ما نقول مين بالضبط لكن كلنا جيران واللي واخد طفاية العربية واللي واخد عربية مطافي واللي بعت شوية طيارات واللي ما يعرفش واخد جرد الرمل ولا حاجة اسرائيل وجيرانها ودول عربية وتركيا ويمكن عشان خايفة النار توصلها ولا ايه مع ان يعني الموقف بين اسرائيل وتركيا انت عارفين من ايام السفينة دي المرمر مرمر وإلا كله هو امريكا بجلالة قدرها وان النار تطفي لا اطفأها الله لا اطفأها الله لا اطفأها الله لتبقى آية ولنرى في اليهود عجائب قدرة الله زي ما شفنا في شارون اللي لسه عايش تفتكروه ناس كثيرة عاشت وناس ماتت ولسه شارون عايش ويدوا له علاج عشان يموت ما يموتش وآية تذكرك بآية فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية هم مالهم مش عاوزين يتعبوا ليه وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الملائكة الملائكة وفي رواية من الروايات اللي وردت عن سيدنا حذيفة قالوا انا لما اتيت بخبر القوم وراجع لقيت حوالي عشرين فارس لابسين ابيض فقالوا اخبر صاحبك ان الله ناصره طمنه بشروا لغاية لما المعركة تنتهي من غير ما يتدخل ويرجع سيدنا حذيفة يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة قال فرجعت فوجدته عليه الصلاة والسلام يصلي فلما انتهت مهمتي عدت أحس بالبرد كأشد من الأول فأخذت أسناني تصطك فسمعني النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إلي قال فأجلسني عند رجليه وألقى علي بوشاح أو بكساء كان لإحدى زوجاته قال حتى انتهى من صلاته وأخبرته صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الملائكة لم تروها وهي نفس الملائكة ونفس الجنود اللي نزلت في الهجرة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه مين صاحبه أبو بكر الصديق قولوا للشيعة هذا صاحبه هذا أبو بكر هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ما كانتش ترى زي ما كنت لسه قاعد بسمع ال- الإذاعة المصرية بتتكلم عن الهجرة وواحد بيقولها فيها شعر والحمامة والعنكبوت أبدا لا حمامة ولا عنكبوت إنما جنودا لم تروها الملائكة فأنزل الله عليه سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى مهما طال الأمد مهما زاد أو بعد وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا مرفوعة على الاستئناف على أنها مبتدا يفيد الاستقرار والثبات والاستمرار مش جعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمته العليا لا كلمته العليا دائما وابدا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فربنا أرسل هنا ملائكة وأرسل هنا ملائكة وسماهم جنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا تصوير القرآن للموقف خلاصة غزوة الأحزاب اللي قاعد أحكي فيها من بعد المقدمة اللي هي كانت من وراء الغزوة نفسها ليه كان في غزوة أحزاب ومين اللي كان من وراء غزوة ذاب وإن بدر أحد وبعد بني قاع وبني النظير يقوم تيجي غزوة الأحزاب وسنة خمسة هجرية يقوم ربنا سبحانه وتعالى يدي لك الخلاصة دي بلاغة القرآن بقى إذ جاءوكم من فوقكم اللي هم جموع الأحزاب ومن أسفل منكم اليهود لما نقضوا العهد وخلاص رايحين يفتحوا أبواب الحصون عشان يدخلوا جموع الأحزاب والمشركين عشان يخلصوا عليكم إذ جاءوكم من فوقكم جنوب المدينة ومن أسفل منكم شمال المدينة وبدأوا يحرقوا المدينة من كل جانب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وانتوا حالكم إيه وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر القلوب اللي هنا بقت هنا وبلغت قلوب الحناجر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الأبصار وبلغت الأناجر وتظنون بالله الظنون وتركها مجملة يا ترى كل واحد والظن اللي ظنه وربك أعلم به ولا تظنون والكلام يبقى للمنافقين لما قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا زي ما افصحت عنها الآية اللي جاية بعد كده ولا بعض المسلمين بدأت تتزعزع نفوسهم وتضعضع إيمانهم القرآن أجمل دي ستر عليهم واللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم من يأتيني بخبر القوم حتى عايز يقوم واحد بيقول لسيدنا حذيفة بيقول له ده احنا لو كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كناش نخليه يمشي على الأرض أبدا أبدا قال له اسكت اسكت احنا اه بس لو رأيتنا يوم الأحزاب وليلة الأحزاب وراح حكي له الحدث بتاعنا إن النبي يقول اللي يذهب يأتيني بخبر القوم وأضمن له النجاة طب يدخل الجنة طب يبقى معايا رفيقي في الجنة ولا يقوم واحد لغاية لما القوم يا حذيفة قال له انت عارف كان هيحصل لك ايه ما تتمناش اللي انت ما انتش عارفه احمد ربك انه اكرمك لذلك وتظنون بالله الظنون دي مجملة وربنا سبحانه وتعالى لم يفصح عنها بعض الروايات بس اللي تقدر تقول لك يعني اه ممكن يكون بعض المؤمنين حصل منهم كلام او زعزعة ايمان او بعض المنافقين او كل المنافقين هم دول بقى اللي لقوها الفرصة سانحة استغلوا بقى المحنة ودخلوا بكل ما اوتوا من قوة في الدعاية الانتخابية عشان ما ينجحش ولا واحد من المسلمين والمعركة حاسمة ولا في بداية ولا في إعادة وعملوا وتظنون بالله الظنون هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كان من ضمن الابتلاء والزلزال ما قاله المنافقون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم روحوا قاعدين ليه ما تروحوا تروحوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة بيوتنا مش مش مكشوفة عورة يعني مكشوفة ومعلهاش حراسة وخايفين حد يتسلل كده ويروح للبيت الزوجة والأولاد ولا الأموال إن بيوتنا عورة وما استأذن أحد من المنافقين رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أذن له يقولون إن بيوتنا عورة يقول له روح وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ومش كده بس ولو دخلت عليهم من أقطارها لو المشركون لفوا جم من عند اليهود من قبل حصون اليهود ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة يعني الكفر ومساعدة الكافرين ويبقوا يدا للكافرين وعون للكافرين وعينا, وعينا للكافرين ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وادوها بثمن بخس لآتوها ثم سئلوا الفتنة الكفر ومناصرة الكافرين وموالاة الكافرين واستئصال شأفة المسلمين وما تلبسوا بها إلا يسير هم دول ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليهم الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمال فأحبط أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ده جانب المنافقين أما جانب أهل الإيمان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وممن قضى نحبه في غزوة أحد في لا هنا في الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل وهنا أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ده موضوع جديد بغزوة بني قريظة وأنزل الذين ظاهروهم ظاهروا المشركين والأحزاب وقالوا ما احنا معاكم واحنا وراكم وبنروح بالدم نفديكم يلا بينا نخلص على المسلمين سويا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم يعني من حصونهم اللي كانوا ناويين يفتحوها للمشركين وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا قتل الرجال وأسر النساء والذراري فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد طبعا لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر كبر هلا الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وبعد ما صلوا الفجر وقالوا الأذكار وطلعت الشمس لهم يلا بقى روحوا ربنا أكرمكم وكفى الله المؤمنين القتال روحوا عشان تغيروا هدومكم وتاكلوا لقمتكم و... بقى خلاص المحنة وربنا رفعها حصار شهر كامل بدأوا يروحوا عشان بعد الحصار الشديد ده ولسه كل واحد وصل البيت وينزل سيدنا جبريل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أخلعت عدة الحرب قال نعم الحرب ربنا كفانا كفى الله المؤمنين القتال وضعت سلاحك يا محمد قال نعم قال إن ملائكة الرحمن لم تضع أسلحتها بعد قال له ماذا يا جبريل إن الله يأمرك أن تتوجه إلى يهود بني قريظة فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورفع صوته بالنداء قائلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة شوف هم رجعوا بس بعد الفجر وصلوا البيت اللي فطر واللي ما فطرش او اتغدوا صلوا الظهر ويجن ده لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة البس يا جدع السلاح ثاني الله اكبر الناس دي كانت ايه واحنا ايه والشيعة بيقولوا على صحابة النبي ايه رضي الله عنهم وارضاهم البسوا عدة الحرب البسوا السلاح لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة لبسوا العدة اللي عنده الخيل واللي ما عندهوش رجالا وركبانا ومشوا الا والعصر بيأذن حان العصر عارفينه بالشمس نعمل ايه نصلي يعني النبي في بني قريظة طب افرض ما وصلناش الا المغرب نضيع العصر قال قال في بني قريظة يبقى في بني قريظة يا جماعة ده هو قال لكم كده عشان تطلعوا بسرعة احنا مش هنضيع العصر ولا الصلاة لأول وقتها فريق صلى صلاة لأول وقتها وفريق راح يصلي العصر هناك في بني قريظة واللي قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كل على خير مش دي قضيتنا دلوقتي دي تتناقش في فقه الاختلاف وفقه والصلاة والكلام ده وراح النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وحاصرهم هم دول الغدرة هم دول الخونة هم دول اللي أرادوا فتح الأبواب والحصون عشان المشركين يستأصلوا شأفة المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام كان هزق بعد ما انتهت الأحزاب وكفى الله المؤمن القتال لا ده ربنا قال له لازم تتوجه إلى بني قريظة وبدأ الحصار ومساومات ومفاوضات واليهود فيما بينهم ربنا قذف في قلوبهم الرعب وبعدين قالوا نصطلح على حكم بس ما بقاش حكم النبي عليه الصلاة والسلام طب عاوزين مين قالوا سعد بن معاذ قال خلاص انتوا راضيين بحكم سعد بن معاذ قالوا راضيين قالوا انا راضي مش انتوا مش عاوزين حكمي انا خلاص سعد اين سعد قالوا جريح يا رسول الله كان اصابه سهم من السهام اللي كان يتناوش بها المسلمون والمشركون عند الخندق فحمل سعد على فرس وجيء به إلى المكان اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبنو قريظة للتحكيم وإلا فريق من الأوس ومن الخزرج ومن اليهود وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام حكمك فينا يا سعد عشان احنا مواليك احنا خدمك احنا عبيدك ارفق بمواليك يا سعد ارفق بمواليك يا سعد طول الطريق هو على الفرس وهم ماسكين بركاب الفرس وبرجليه وقاعدينه يا سعد ده النبي ما حكمكش الا عشان ترفق بمواليك وانت عارف النبي محمد كله رحمة وخليك يعني حنين وارفق بمواليك لغاية لما قرب يوصل عند النبي عليه الصلاة والسلام هو سامعهم كده يتذللوا ويتزلفوا إليه اسمعوا لقد آن لسعد ألا يخشى في الله لومة لائم سمعوا منه كده راحوا منفوضين عنه كان سيدنا سعد وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار قوموا لسيدكم فأنزلوا في رواية فيها ايه فأنزلوه لأنه جريح فأنزلوا سعد وقالوا ماذا تحكم يا سعد في بني قريظة لقد ارتضى القوم حكمك وأنا ارتضيت حكمك فقال سعد رضي الله عنه أرى أن يقتل رجال أموالهم وتسبى ذراريهم وأموالهم فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد من فوق سبع سماوات وتم تنفيذ الحكم وكان عدلا ولو رحت تقارن بين الجريرة التي ارتكبتها قريظة وبين هذا الحكم لرأيت فيه الرحمة فضلا عن العدل ثم قال سعد اللهم إن كنت تعلم أنه ليس هناك قتال بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبين المشركين فاقبضني إليك وافجرها الجرح اللي كان جرحه من السهم قال له افجرها فتفجرت دما فأخذ ينزف دما حتى لقي الله شهيدا فمنهم من قضى نحبه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه فكان منهم سعد سعد بن معاذ لأن في النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لمنديل من مناديل سعد في الجنة ألين من هذه كانوا قاعدين ماسكين عباية جاية للنبي عليه الصلاة والسلام هدية وقاعدين يقولوا ايه ما ألينها وما أطيرها قال لهم منديل من مناديل سعد يفوق كل هذا يوم سيدنا سعد لما نال الشهادة والنبي عليه الصلاة والسلام راح يمشي في جنازته صار يمشي على أصابع رجليه ويسألوه لهم الملائكة شيعت سعدا وإن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد وتشيعه الملائكة سبعون ألفا من الملائكة ومع ذلك حين أدخل قبره راح النبي عليه الصلاة والسلام يكبر ويقول الله أكبر الله أكبر لقد ضم القبر سعدا ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ الله أكبر رجل اهتز له عرش الرحمن ويضمه القبر هذه الضمة نسأل الله السلامة والعافية والنجاة ماذا أقول عن غزوة الأحزاب أمر شرحه يطول وتفاصيله في السيرة معروفة ولكني وأنا بصدد هذا النداء يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا رأيتني أطوف بأحداث الأحزاب على نحو ما يسر الله ووفق مختصرا ومجملا وبروايات جاءت بالمعنى دون نصوصها وكنت قد صحبت معي تفسيرا يسعفني في ذكر الروايات لكن اكتفيت بما ذكرت من معانيها مختصرة سيما وقد أطلت وأستغفر الله العظيم لي ولكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويغفر الله لي ولكم وأسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وموتى المسلمين من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته اشرح صدره ويسر أمره وفك أسره اشف مرضه ومريضه وارحم ميته اعطه من الخير ما أنت به عليم ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم أنت حسبنا ونعم الوكيل نفوض أمرنا إليك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب أقر أعيننا بنصرة هذا الدين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين انصر عبادك المجاهدين ارحم عبادك المستضعفين اللهم أقر أعيننا بالنصر والتمكين اغفر لنا أجمعين ارحمنا أجمعين عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك اللهم سلط عليهم نارا من عندك اللهم لا تطفئ نارهم اللهم اشعل قلوبهم اللهم اشف صدور قوم مؤمنين اللهم كما حاصروا إخواننا فحاصرهم وكما أحرقوا إخواننا فأحرقهم أرنا في اليهود ومن هاودهم عجائب قدرتك وسلط عليهم سيف انتقامك وأرنا في الصليبيين ومن ناصرهم عجائب قدرتك اللهم جنب هذا البلد الفتن الفتن الطائفية وفتن الانتخابات وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام انصر دينك وكتابك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يغفر الله لي ولكم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سألكم صالح الدعوات تقبل الله منا منكم كل عام أنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته